قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عن غيرها كذا ففي الدعاء برضو ابدأ بنفسك ثم ثني بغيرك لكن لما تدعي الدعوة لأخيك المسلم يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال ما من رجل مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثله فبتضمن استجابة الدعاء لأن الملك يؤمن على دعائك والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ففي شهر رمضان الدعاء لا يرد بفضل الله والصائم له دعوة مستجابة عند فطره وأبواب السماء تفتح مع أول يوم ولا تغلق حتى آخر يوم بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى أول حاجة شهر رمضان شهر رمضان بتفتح أبواب السماء اغتنموا الفرصة وطول الشهر كتروا من الدعاء والعبادة والاستغفار والذكر والصلاة على النبي وقراءة القرآن اغتنم كان الإمام الزهري يقول إذا جاء شهر رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن ولذلك كتير جدا من أهل العلم بل, بل غالب أهل العلم كان لما يجي شهر رمضان كانوا يغلقوا جميع الكتب العلمية إلا القرآن القرآن فقط وطول الشهر يتعايشوا مع القرآن حتى ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان ستين مرة بفضل الله سبحانه وتعالى ختمة بالليل وختمة بالنهار قول لي يا عم ده ناس ما شاء الله فاضية لا مش مسألة فاضية ناس مخلصة لله سبحانه وتعالى فكان ربنا مبارك لهم في وقتهم ربنا يا ربي يعني يفرغ قلوبنا وإياكم لطاعة الله سبحانه وتعالى المفتاح الثاني من مفاتيح أبواب السماء ويا رب افتح لنا جميعا أبواب السماء يا رب واستجيب دعائنا جميعا يا رب استجب دعائنا يا رب وفرج هموم المسلمين جميعا وزوج بنات المسلمين وشباب المسلمين وارزق كل محروم يا رب من الذريه الصالحه واشف كل مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين ونجح طلاب المسلمين واغني فقراء المسلمين وفرج هموم المهمومين يا رب العالمين يعني محتاجين فعلا ابواب السماء تبقى مفتوحه 24 ساعه عشان نفضل ندعي لاخواننا المسلمين في كل مكان المفتاح الثاني برضه خاص بشهر رمضان لكن المفتاح هنا مفتاح يعني حاجة مفاجأة ليلة القدر ليلة القدر اللي, اللي فعلا يعني ليلة من أعظم ليالي السنة بل هي أعظم ليلة في السنة خد بالك من حاجة قال ابن عباس في ليلة القدر تصفد مردة الجن وتغل عفاريت الجن وتفتح فيها أبواب السماء ويقبل الله فيها التوبة ليلة القدر اللي ربنا قال عنها ليلة القدر ما قالش بألف شهر إنما قال خير من ألف شهر ولم يحدد خد بالك لو إن ربنا قال ليلة القدر يعني بألف شهر أو بألفين شهر أو بحتى بعشر تلاف شهر خلاص احنا عرفنا ليلة القدر لها يعني فضل مرتبط بزمن معين هي تساوي عشر تلاف شهر مثلا أو ألف شهر إنما قال لك إيه قال لك ليلة القدر خير وخير هنا جاءت بصيغة النكر يعني انت ما تعرفش قدر ليلة القدر واخد بالك طب ليه ربنا ألف شهر ويعني و... يعني قلب ألف شهر أو أو خير من ألف شهر ليه كلمة ألف ليه ما قالش مثلا ليلة القدر خير من مليون شهر قال لك لأن العرب في وقت نزول الوحي كان آخر رقم يعرفوه هو رقم ألف ولذلك كان لما واحد فيهم يبقى عنده مثلا مليون درهم كان يقول لك عندي ألف ألف خد بالك او عندي 200 ألف او عندي 1000 ألف يعني 2000 يعني 2 مليون خد بالك فكان اخر رقم هم يعرفوه هو الألف فخاطبهم الله عز وجل بالرقم اللي هم يعرفوه فقال ليلة القدر خير من ألف شهر يبقى المفتاح الأولاني دخول رمضان يا رب يا رب بلغنا شهر رمضان وغنمنا يا رب الفوز بشهر رمضان وبليلة القدر وقبل ده كله يا رب غنمنا الفوز برضاك يا رب العالمين اللهم ارض عنا أجمعين اللهم آمين المفتاح الثالث مفتاح الذكر يا سلام لما تحب ربنا وانا عارف ان الكل بيحب ربنا بس يا سلام اكتر لما الحب يزداد في قلبك لدرجة ان انت طول ما انت ماشي وقاعد ونايم وليل ونهار مشغول بذكر الله الذين يذكرون الله بالك قياما ما شاء الله صاحي وفايق وواقف واخد بالك قياما وبعدين وقعودا حتى وانا قاعد استريح شوف قد ايه وعلى جنوبهم حتى وانا جاي انام وانا جاي استريح أحلى, احلى حاجه واجمل حاجه تريح قلبي وانا داخل انام هو برضه ذكر المولى عز وجل فالله هو اخر من نذكره وهو اول من نذكره واحنا رايحين ننام اخر من نذكره هو الله سبحانه وتعالى وننام على اذكار النوم ولما نقوم الصبحيه فهو اول مذكور فهو اول مذكور واخر مذكور سبحانه وتعالى القلب لما ينشغل بذكر ربنا بيكافئك فوق ما تتخيل بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك سبحان الملك في يوم عرفه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح ان ان افضل الدعاء يوم عرفه لا اله الا الله افضل ما قلت انا والنبيون خد بالك هو لا اله الا الله طب هو لا اله الا الله ده دعاء لا مش دعاء ده مجرد ان انا بقول كلمه التوحيد لا إله إلا الله قال لك بس كلمة التوحيد تتضمن الثناء على الرب لا إله إلا الله خد بالك لا معبود بحق إلا الله خد بالك وكلمة لا معبود إلا الله كلمة غلط لأن لا معبود إلا الله يبقى ممكن يكون في معبودات أخرى لكنها تعبد بغير حق إنما لما أقول لا معبود بحق إلا الله لأن هناك معبودات تعبد من دون الله ولكن بغير حق واضح يا جماعة يبقى الله عز وجل هو الإله الحق الذي يعبد بالحق لكن هناك آلهة مزعومة تعبد ولكن بغير حق واضح كده مع المعنى ده إذا فلما أنت بتقول لا إله إلا الله أنت تثني على الله سبحانه وتعالى والمولى عز وجل من كرمه وجوده ومنه وعطفه وتودده إلى عباده يكرمك وإن لم تدعو بمجرد الثناء أديك مثال بسيط قوي بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم ولله المثل الأعلى لو جه واحد فقير رايح لواحد غني عايز منه فلوس مساعدة فممكن يك... راجل يتكسف فممكن ما يقولوش مثلا والله أنا كنت محتاج فلوس والله أنا عايز كذا والله أنا عايز كذا إنما ممكن يروح يقول له إيه السلام عليكم ربنا يا رب يكرمك ربنا يوسع عليك ربنا يبارك لك في أولادك ربنا يحفظ لك زوجتك ربنا يكرمك في رزقك يا رب العالمين ربنا يكفيك شر أعدائك خد بالك هو عمال يثني عليه ولم يطلب شيئا فالرجل فهم وهو بشر فهم ان مجرد الثناء ده هذا طلب فبأول ما يسمعوا كده يقول له جزاك الله خير من حاج متشكرين قوي ونروح مطلع 100 جنيه ومديها له شوف تخيل وده بشر ولله المثل الأعلى خد بالك فالمولى عز وجل مجرد أن تثني عليه وإن لم تدعو إن لم تطلب فالله عز وجل يعطيك حتى وإن لم تطلب سبحان الملك سبحانه وتعالى خدت بالك فالذكر من أعظم أسباب فتح إيه؟ أبواب السماء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرة احفظوا مع الكلمات ديت الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل ركع صلى الله عليه وسلم وقام من الركوع سمع الله لمن حمده فالرجل اللي وراه وكل المصلين قالوا ربنا ولك الحمد وراح الراجل راح مزود عليها الجملة ديت الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة فلما انتهى النبي من صلاته قال من القائل كذا كذا مين اللي قال الكلام دوت فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله فقال النبي والحديث رواه مسلم عجبت لها الكلمات اللي انت قلتها ده دي ديت عجبت لها فتحت لها أبواب السماء يقول الراوي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك شوف الكلمات البسيطة ديت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رجل قالها كده دون أن يدري ما هي الثمر التي يجنيها من وراء هذه الكلمات لكن عموم الذكر بفضل الله سبحانه وتعالى تفتح له أبواب السماء والمولى عز وجل يقول من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئي انت هتذكرني بين الناس انا اذكرك بين الملائكة ومن اليقين ان الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون المفتاح, التا... المفتاح الرابع سنة صلاة الظهر الظهر ليه كام ركعة سنة احنا قلنا يا جماعة في في ال ال ال الرواتب في اليوم والليلة 12 ركعة أربعة قبل الظهر اتنين بعد الظهر اتنين بعد المغرب اتنين بعد العشاء اتنين قبل الصبح يبقى كده كلهم على بعضهم 12 ركعة ورد في فضلهم حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة بان الله له بيتا في الجنة لكن الاربع ركعات اللي قبل الظهر دولت فيهم فضل تاني اضافه ان هم من ضمن ال 12 ركعه اللي بيتبني بيها كل يوم بيت في الجنه اضافه الى ذلك لا ده في كمان فضيله تانيه اللي هي ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد والترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار الله ده أنت لسه قايل لنا دلوقتي إن قبل الظهر أربعة وبعد الظهر ركعتين الحديث هنا بيقول أربعة وأربعة أي نعم الركعتين الزيادة اللي بعد الرك... بعد الظهر دولت دولت سنة نافلة لكن ورد فيهم الفضل انت لو صليت أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر مع بقية الرواتب واخد بالك يتبني لك بيت في الجنة لكن لو روح لو رحت وزودت ركعتين كمان على الاثنين اللي بعد الظهر وخليتهم أربعة اثنين اثنين كده واخد بالك يبقى ايه هيضاف لك حاجة تانية اللي هي ايه أن الله عز وجل يحرم جسدك على النار زي صلاة العصر صلاة العصر ليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية لكن يستحب بقول يستحب ليست سنة ثابتة وليست سنة مؤكدة وإنما يستحب أن أنت تصلي قبل العصر أربع ركعات سنة لأن النبي دعا لك بالرحمة قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أو رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا يبقى النبي بيدعي لك بالرحمة لو أنت صليت قبل العصر إيه أربع ركعات واخد بال حضرتك يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أح كما عند أبي داود والترمذي بسند صحيح أربع ركز معايا أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء الله أكبر لا وضح لنا أكتر بقى يعني ايه اربع قبل قبل الظهر ليس فيهن تسليم يعني حضرتك ربنا يبارك في عمرك وحضرتك ربنا يبارك في عمرك لما هتصلي قبل الظهر قبل الظهر اربع ركعات سنه بس ما تسلميش يعني ايه ما تسلمش يعني مش هتصليهم ركعتين ركعتين يعني اللي بعد الظهر صليهم ركعتين ركعتين انا بجمع لكم الفضائل كلها اهي خدوا بالكم في كام سنه قبل الظهر اربعه وفي بعد الظهر قد ايه اتنين هنزود اتنين بعد الظهر عشان يحرم جسدنا على النار ادي كده اضفنا فضيله طيب والاربعه اللي قبل الظهر اللي يصليهم قبل الظهر اربعه واتنين بعد الظهر تمام بيتبني له بيت في الجنه مع ايه بقيه الرواتب بتاعه اليوم يبقى ادي اول فضيله دي من اسباب بناء بيت في الجنه الحاجة التانية هنزود اتنين تانيين بعد الظهر على الاتنين يبقى اربعة قبل الظهر واربعة بعد الظهر يبقى كده يحرم جسدي على النار الحاجة التالتة بقى في صفة في وصف الاربعة اللي هنصليهم قبل الظهر ان احنا يا ريت ما نسلمش فيهم قبل الاربع ركعات ازاي احنا متعودين هنصلي ركعتين ونسلم ونصلي ركعتين تاني ونسلم صح كده يا جماعة لا الاربعة اللي قبل الظهر صلوهم متصلة طيب بتشهد وسطاني ولا من غير تشهد اللي انت عايزه حبيت تصليه بتشهد وسطاني فهذا الافضل حبيت تصليه بلا تشهد براحتك لكن الافضل انك تصليهم بتشهد قول لي طب ما احنا كده هنخش بقى في ايه في المساله التي جاء النهي فيها ان احنا نشبه الفريضه بايه بالراتبه او بالنافله لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نوتر بثلاث ركعات يكون ما بينهم تشهد لأن كده بيبقى فيه تشبه بصلاة المغرب أقول لك يا حبيب قلبي دي خاصة بصلاة المغرب أما الظهر فليس فيه نهي بين التشبه بين السنة وبين الفرض يعني عادي جدا في الظهر أن أنت تصلي أربع ركعات في النص تقول التشهد الأوسط وفي الآخر تقول التشهد كاملا وتسلم يبقى إذا أنت لم تسلم إلا بعد الركعة الرابعة لكن قلت التشهد في النص والتشهد في الآخر واخد بال حضرتك في اللحظة دي تفتح لك أبواب السماء وادعو بما شئت بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى إذا من ضمن أسباب فتح أبواب السماء سنة الظهر رقم ستة التوحيد كلمة لا إله إلا الله الله الكلمة اللي بسببها خلق الله السماوات والأرض وخلق الإنس والجن وكلفهم بأعظم تكليف في الكون ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى ومن أجلها خلق الله الجنة والنار ثم يوم القيامة يحاسب الله عباده وينصرف الناس يوم القيامة إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى هنكمل مفاتيح أبواب السماء ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور أباه ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مع بعض مفاتيح أبواب السماء ذكرنا لحد دلوقتي خمس مفاتيح والمفتاح السادس مفتاح التوحيد مف- أو المفتاح الخامس عفوا مفتاح التوحيد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر الله كلمة التوحيد هي أعظم كلمة لسه قايل لكم قبل الفاصل هي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق الجنة والنار وخلق الإنس والجن وكلفهم بأعظم تكليف أن يعبدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا ثم يوم القيامة يحاسب الإنسان يوم القيامة وينقسم الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير كل دوت بلا إله إلا الله فربنا ولذلك يعني ربنا يجمعنا واياكم يا رب مع سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم ذكر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه تبدا الدنيا كلها بان انت تسمع الاذان خد بالك وفيه لا اله الا الله وتختم حياتك كلها بان انت تقول لا اله الا الله وما بين ذلك ما بين الاذان وما بين الصلاه عليك واخد بالك آه، آه، آه، تعيش بقى بلا إله إلا الله وتخلي حياتك كلها ترجمة عملية للا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك ورد في حديث آه، آه، آه، رواه آه، ال- آه، الحاكم أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني كلمات أذكرك بها فقال يا موسى قل لا إله إلا الله فقال يا رب كل الناس يقولون لا إله إلا الله عايز أقول له أنا عايز- عايز حاجة كده إيه سبيشال حاجة خاصة بيا كده أذكرك بها فقال يا رب كل الناس يقولون لا إله إلا الله فقال يا موسى لو أن السماوات والأرض وما بينها خد بالك وضعت في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء ويوضح النبي ذلك في حديث صحيح رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن مشهد جميل أوي من مشاهد يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فيحضر له, فيحضر له تسعة وتسعون سجلا السجل كمد البصر لو حضرتك وقفت كده فوق برج وشفت كده مد البصر 30 40 كيلو ده سجل واحد وكله مليان ذنوب وسيئات الرجل ده ليه 99 سجل كلها ذنوب وسيئات فيقول جل وعلا أهذه أعمالك فيقول بلى يا رب يقول أهذه أ- يعني أقوالك بلى يا رب فيقول أظلمك كتبتي الحافظون الملائكة اللي كتبت عليك كتبت عليك حاجة أنت ما عملتهاش قال لا يا ربي فإذا بالحق جل وعلا يخرج له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله ثم يقول للعبد احضر وزنك فيقول يا رب كيف أحضر وزني وهم تسعة وتسعون سجلا وما تلك السجلات بالنسبة لتلك البطاقة ده البطاقة يعني صغيرة والسجلات كبيرة ومليانة فقال احضر وزنك لا ظلم اليوم فيحضر العبد وزنه ويحمل 99 سجلة توضع في كفة وتوضع البطاقة التي فيها كلمة التوحيد في كفة يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات عارف حضرتك لما يكون آه، كفتين هم كده كفة فيها حاجة وكفة فيها حاجة أتقل فاللي تقيلة تعمل إيه تروح نازلة تقوم دي طالعة تقوم إيه مطيرة اللي فوقيها هو ده اللي حصل فس- ف- فثقلت لا إله إلا الله وطاشت السجلات يقول النبي عليه الصلاة والسلام إيه فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء في حاجة في الدنيا دي كلها هتكون عليها ثقل مثل ثقل لا إله إلا الله واخد بالك واحد يقول بس الراجل ده كان ذنوبه كتير قوي ايوه كان ذنوبه كتيره كان بيقع في ذنوب غصب عنه لكن ثقه لا اله الا الله في قلبه كان كبير قوي قوي وكان بيحب ربنا ومش معنى كده ان انا اذنب واقول انا بحب ربنا لا الراجل ده فعلا كان بيحب ربنا وكان بيوقر ربنا لكنه كان يذنب ثم يقع في, ذ- في, في ثم يتوب ثم يقع في ذنب ثم يتوب فالسجلات مليانه ذنوب لكن لي لم يرد في الحديث هل تاب الله عز وجل عليه هل ان الانسان ده تاب من هذه الذنوب لان خد بالك احنا قلنا قبل كده هناك فرق بين العفو وبين المغفره المغفرة ان تفضل الذنوب مكتوبة في الصحيفة لكن في اخرها مكتوب ايه وقد غفرها الله له انما العفو ربنا يمسح لك الذنوب من اصل الصحيفة ما تبقاش موجودة خالص ولذلك كان دعاء ليلة القدر يا رب غنمنا ليلة القدر اللهم انك عفو ومن عائشة بتسأل النبي اذا ادركت ليلة القدر فماذا اقول قال قولي كما عند الترمذي بسند صحيح قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يبقى لا اله الا الله يبقى كلمة التوحيد تفتح لها أبواب السماء رقم ستة انتظار الصلاة بعد الصلاة إن الواحد يروح المسجد عشان يصلي ولسه فاضل شوية على الإقامة ويفضل مستني وما يزهقش وما يزعلش وما يتضايقش لأنه عارف إن هو طول ما هو قاعد كأنه في صلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمرو الأول بيقول صلينا مع رسول الله المغرب يا بختيكم فرجع من رجع وعقب من عقب في ناس روحت وفي ناس فضلت قاعدة في المسجد قال فجاء رسول الله مسرعا قد حفزه النفس يعني جاي بينهج صلى الله عليه وسلم من شدة إيه ال- ال- سرعة المشي يعني وقد حصر عن ركبتيه يعني ايه شمر ش- ثيابه كده وكأنه عايز لهم في حاجة خطيرة جدا حصلت جاي اقول لكم عليها فقال النبي أبشروا شفت حب النبي لأمته قد إيه شفت قد إيه كان ممكن يروح ينام ويستريح وياكل ويتغدى ويجي آخر اليوم يقول لهم حصل كذا ما استحملش النبي صلى الله عليه وسلم وفي ساعتها مباشرة رايح يبشرهم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى يبقى لما نقعد نصلي المغرب ونقول مثلا نستنى من المغرب للعشاء مش هقول بقى يا سيدي نستنى حتى من الظهر للعصر او من العصر للمغرب ممكن يكون وقت الشغل ممكن يكون وقت طويل هنقول نستنى من المغرب للعشاء ساعه فالمولى عز وجل يفتح لكم بابا من السماء ويباهي بكم الملائكة انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي فات ده رواه أحمد بسند صحيح اللي جاي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره الدنيا برد والجو متلج والميه ساقعه ورغم ذلك انا بتوضى عشان نفسي اروح واسجد بين يدي ربي حبيبي سبحانه وتعالى اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط يبقى الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات أكتر حاجة بتمحو خطايا الإنسان وترفع درجاته كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وقبلها وإسباغ الوضوء على المكاره ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه ما دام هو قاعد مخصوص عشان الصلاة يبقى هو في صلاة بفضل الله طول ما هو قاعد الملائكة بتستغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه طول ما انت قاعد بتنتظر الصلاة وطول ما انت قاعدة بتنتظري الصلاة اللي بعد كده المفتاح اللي بعد كده كلمة الحمد ان انت تحمد ربنا في حديث عجيب جدا رواه احمد بسند صحيح ان آه، ع- وعن وائل رضي الله عنه وارضاه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا النبي بيقول سمع الله لمن حمده فالرجل قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما صلى النبي قال من ذا الذي قال هذا فقال رجل أنا يا رسول الله ووالله ما أردت إلا الخير أنا والله ما أردتش أن أنا أبتدع لكن يعني أنا حبيت أن أنا أحمد ربنا حمدا كثيرا فقال النبي لقد فتحت لها أبواب السماء فما نهنهها شيء دون العرش ما فيش حاجة حجزتها لحد ما وصلت إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى الباب اللي بعد كده من أبواب ولذلك عايز أقول حاجة كتر من كلمة الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم والحمد لله تملأ الميزان يوم القيامة لو عايز تثقل ميزانك فكتر من كلمة الحمد لله ربنا يحب ان عبده يحمده ويشكره على اي نعمة كنت دايما بشوف ناس كتيرة فقراء والله العظيم واحوالهم تصعب على الكافر مش على المسلم وكنت لما اساله عامل ايه يا عم الحاج يقول لي الحمد لله والله احنا في خير الحمد لله بس ربنا بس يقدرنا نشكره والله والله ده احنا غرقانين في خير ربنا سبحانه وتعالى في حين انك ممكن تلاقي واحد تاني فعلا غرقان في خير ربنا مش قادر يعد الخير اللي عنده ورغم ذلك مش راضي عن ربنا سبحانه وتعالى الحمد ان سيدنا عمر بن الخطاب كان لما يقابل الصحابة يسأل الواحد يقول له كيف حالك يقول له بخير يروح خبطه في كتفه كده او خبطه بالدرة بالعصاية يقول له كيف حالك يقول له احمد الله اليك يقول له هذا ما اردت منك عايز اسمع منك كلمة الحمد لله نفسنا نسمع من الدنيا كلها كلمة الحمد لله قولوا الحمد لله احمد ربنا لئن شكرتم لأزيدنكم والله العظيم كل ما تشكر ربنا ربنا هيزيدك كل ما تشكر ربنا ربنا هيزيدك يبقى من أسباب فتح أبواب السماء كلمة الحمد لله من ضمن أسباب فتح أبواب السماء التعرض لنفحات المولى عز وجل في جوف الليل في التلت الأخير من الليل حديث جميل قوي قوي وكل حديث النبي جميلة حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء ثم يبسط الله يده فيقول هل من سائل يعطى سؤله هل فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر طبعا أصل الحديث موجود عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر جميل قوي هنا بقى دي رواية أحمد بيقول لك فينزل المولى عز وجل إلى السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء والمعنى واضح المعنى واضح يعني لأن ربنا لما يقول هل من سائل يسأله فأعطيه إذا مفتوحة أبواب السماء لاستجابة الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى قوموا يا مسلمين وقوموا يا مسلمات في الجوف الأخير في جوف الليل الآخر في التلت الأخير من الليل قوموا ولو نص ساعة بالله عليكم ما تقوموا الأسبوع ده كده قوموا صلوا وادعوا للمسلمين أحوال المسلمين بقت صعبة قوي والابتلاءات بقت شديدة قوي والناس بقت عايشة في كآبة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى وإخواننا في سوريا كل يوم اسمع الأخبار فعلا يجي لك يعني يجي لك غصة في قلبك كده كل يوم 100 واحد 160 80 أقل يوم 80 واحد نحسن نسأل الله عز وجل أن يكونوا من الشهداء أقل يوم كان 80 واحد من أهل سوريا بلغ عدد الشهداء حتى يومنا هذا أكثر من 20 ألف سوري والغريب في الموضوع إن على الأقل نصفهم من الأطفال اللي ما لهمش ذنب ولا عملوا أي حاجة قوم وادعوا ان ربنا يحقن دماء الناس ديت وان ربنا يحفظهم وان ربنا يفرج همهم قوموا ندعوا المسلمين في كل مكان لان البلاد المسلمين تقريبا اغلبها الان بتعيش مأساة حقيقية بجد عايشة في ازمة كبيرة جدا ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين من ضمن مفاتيح ابواب السماء احنا قلنا كام مفتاح قلنا 12 مفتاح من ضمن المفاتيح ايضا ده المفتاح التاسع يوم الاثنين يوم الاثنين والخميس آه قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم تفتح أبواب الجنة وفي رواية تفتح أبواب السماء يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا أجلوا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا ولذلك يستحب الصيام يوم الاثنين ويوم الخميس ليه؟ لأن الصيام يشفع للعبد ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأحب إيه فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم لأن الصيام لو كان ليك شوية ذنوب ارتكبت بعض ال- المخالفات الصيام ربنا بيجعله سبب في مغفرة الذنوب ويقبل شفاعته فيك بفضل الله سبحانه وتعالى وذلك يستحب الصيام في يوم الاثنين ويوم الخميس يبقى كل يوم اثنين بيتفتح أبواب السماء وكل يوم خميس بيتفتح أبواب السماء تخيل بقى أسباب- أبواب السماء مفتوحة وإنت صايم في اليوم دوت ودعوة الصائم لا ترد يبقى دعوة الصائم لا ترد وتصادف في نفس الوقت إن أبواب السماء مفتوحة يبقى بيستجاب الدعاء ادعوا ربنا يكرمكم يا رب العالمين بعد بكرة الخميس نصومه وندعي ان ربنا يفرج هم المسلمين يا رب في كل مكان ويوم الاثنين برضه نصومه ونجتهد في الصيام الصيام جميل جدا ودخل علينا بقى خلاص بقى رجب وشعبان ورمضان كتروا من الصيام شهر رجب من الاشهر الحرم وافضل الصيام عند الله عز وجل بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم خد بالك وشهر شعبان ك... يعني الحديث ده رو... يعني رواه مسلم والحديث ده ايضا رواه مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر شعبان كان كما قالت امنا عائشه كان يصوم شعبان كله وفي روايه يصوم شعبان الا قليلا وفي روايه كان يصوم شعبان حتى نقول انه لا يفطر وكان يفطر حتى نقول انه لا يصوم يعني كان يكثر من الصيام في شهر شعبان ليه برضه لان رفع الاعمال الاسبوعيه يوم الاثنين والخميس ورفع الأعمال السنوية بيبقى في شهر شعبان يعني لو فاتك ذنب كده في يوم اتنين ولا خميس تقدر تدرك كل دوت في شهر شعبان بفضل الله سبحانه وتعالى من ضمن المفاتيح أيضا وده المفتاح رقم عشرة عند الأذان وده الحديث اللي احنا بدأناه في درس الليلة دي بفضل الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء أول ما حضرتك وأول ما حضرتك تسمعوا الأذان بفضل الله سبحانه وتعالى رددوا خلف المؤذن وزي ما قلنا احنا بقى في فضل الاذان حاجات جميله جدا ان احنا نردد خلف المؤذن خد بالك بقى ثم بعد ذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نردد خلف المؤذن ونقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته خدوا بالكم ناخد حاجتين هنا ان احنا ناخد نفس اجر المؤذن الذي اذن دي حاجة الحاجة التانية ان ربنا بيستجيب الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي قال كل كما قال ك- يعني كما قال المؤذن ثم سل تعطى اي دعاء هتدعوه بفضل الله مستجاب بفضل الله سبحانه وتعالى إيه الحاجة التالتة ان انت لما تقول آت محمدا الوسيلة والفضيلة فمن سأل الله الوسيلة للنبي كما ص- صح ذلك في الحديث الذي رواه مسلم أدركته شفاعة النبي يوم القيامة بفضل الله الحاجة الرابعة أن الدعاء مستجاب بين الأذان وبين الإقامة فأنت بعد الأذان مباشرة ادعو بما شئت بفضل الله يبقى خدت أربع حاجات خدت نفس أجر المؤذن لأنك رددت خلف المؤذن الحاجة الثانية ان السل تعطى اللي انت هتطلبه س- س- مستجاب في هذا الوقت بفضل الله الحاجة الثالثة لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يصلي عليك عشر مرات ويغفر لك عشر خطيئات ويعطيك عشر حسنات ويبني لك بيتا في الجنة والحاجة الرابعة والأخيرة ان انت لما تسأل للنبي الوسيلة تدركك شفاعة النبي يوم القيامة بفضل الله فضل لنا حاجتين من مفاتيح أبواب السماء من ضمن المفاتيح عند الإقامة يبقى بين الأذان وبين الإقامة الدعاء مستجاب وأبواب السماء مفتوحة وعند إقامة الصلاة تفتح أبواب السماء حديث رواه أحمد بسند صحيح إذا ثوب بث- بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء إيه إيه إيه ثوب يعني إيه التثويب التثويب ليه معنيين المعنى الأولاني هو آه، آه، عند الإقامة الإقامة نفسها اسمها التثويب خد بالك والتثويب ليه معنى تاني ان في اذان الفجر في جمله زياده الصلاه خير من النوم دي ايضا تسمى التثويب يقول لك يثوب المؤذن في اذان الفجر ولا يثوب في اي اذان اخر اللي هو ايه الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم ده اسمه التثويب واقامه الصلاه ايضا في جميع الصلوات الخمس ايضا تسمى التثويب عند الاقامه والرجل بيقيم اللي هو المؤذن بيقيم الصلاة فإذا أقام الصلاة ادعي بما شئت فأبواب السماء مفتحة آخر باب من أبواب أو آخر مفتاح من مفاتيح أبواب السماء نقوله بسرعة كده قبل الفاصل عند الجهاد في سبيل الله كما صح بذلك الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله بيقول الساعتين دولت أو الوقتين دولت مش ممكن ترد فيهم الدعاء النداء للصلاة يعني وقت الأذان ووقت حضور الصف للجهاد في سبيل الله تعالوا نكمل مفاتيح أبواب السماء وفضائل مفاتيح أبواب السماء ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك
تعالوا نزور بيت الرسول ونتعب حباه لحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجاء من إخواني وأخواتي إن إحنا نحرص على الحلقات دي بالذات يا نسجلها يا نكتبها لأن في حاجات خاصة بالدعاء مهمة جدا والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة ومحتاجين بجد في الزمن بتاعنا ده بالذات وفي الظروف بتاعتنا دي بالذات إن إحنا نكثر من الدعاء طبعا كنا قلنا قبل كده آه، أدعية آه، تفريج الهم والكرب وكده وناس طلبتها نعيدها تاني في عجالة سريعة كده في دقيقتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا بقرأ لكم نص الحديث عشان اللي عايز يكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بإسناد حسن من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء لو عايزين ربنا يستجيب لنا لما بنقع في شدة يا رب ينجيكم من كل شدة كتروا من الدعاء وأنتم في رخاء من غير شدة ولا إحنا ما بندعوش إلا في وقت الشدة فقط لا في وقت الرخاء ندعي بفضل الله طيب من ضمن أدعية آه، تفريج الهم والكرب على رأسها الد- الدعاء الذي ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أبدله الله عز وجل إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا قال الصحابة ألا نتعلمها يا رسول الله قال بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها يبقى أول دعاء الدعاء الثاني كما جاء عند ابن أبي الدنيا في الفرج بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات الفرج اللفظ واضح كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم حديث ثالث عند البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم حديث عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث حديث أيضا كما عند أبي, أبي داود وأحمد بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب وأنا بسرد لكم الأحاديث ورا بعضها عشان اللي عايز ي- ي- يعني يرتبهم كده في ذهنه ويكتبهم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت حديث اللي بعد كده عند أحمد والترمذي بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون دعوة يونس عليه السلام إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له يعني قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وادع بعدها زي ما أنت عايز الله يستجيب دعائك الحديث اللي بعد كده رواه أحمد بإسناد حسن عن أسماء بنت عميس أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولين تقولينهن عند الكرب أو في الكرب قالت بلى قال قولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا وفي رواية عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه آخر حديث عند البخاري كان النبي يكثر من هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والدعاء ده مهم جدا في دفع الهم قبل وقوعه ومن المعلوم أن دفع الشيء قبل وقوعه أفضل من الدعاء بعد وقوعه فاحنا بندفع الهم بهذا الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى واوعى تنسوا الدعاء بسم الله الأعظم كنا قلنا قبل كده في حلقة وطلب مرة تانية حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي سمع رجلا يقول في التشهد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقال النبي لأصحابه أتدرون بما دعا هذا الرجل قالوا الله ورسوله أعلم قال والذي نفسي بيده لقد دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى طيب اسم الله الأعظم بقى موجود في أنهي صور وموجود في أنهي آيات وهو إيه بالظبط اسم الله الأعظم ورد ذلك في حديثين الحديث الأول رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث صور من القرآن في البقرة وآل عمران وطه طيب في أنهي آيات بالظبط ورد ذلك في حديث رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفي فاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يبقى لما نجمع بين الآيات ديت نطلع بأن اسم الله الأعظم هو الله أو الرحمن الرحيم أو الحي القيوم فالله هو الاسم الأعظم أو اسم أو لفظ الجلالة أو إما أن يكون الرحمن الرحيم وإما أن يكون الحي القيوم وإن كان ذهب كثير جدا من أهل العلم أن اسم الله الأعظم إما أن يكون هو لفظ الجلالة الله وإما أن يكون الحي القيوم فاحنا حتى لو لم نعلم اسم لكن احنا حصرنا اسم الله الأعظم الآن فين فالله الرحمن الرحيم والحي القيوم وده ما قلت ذهب عامة أهل العلم أنه إما في الله هو الاسم الله الأعظم أو الحي القيوم وإن كنا لم نعرف خد بالك فممكن نقول أسألك باسمك الأعظم والله عز وجل سبحانه وتعالى يجيب الدعاء بذلك ومن ضمن الوصايا بقى اللي عايز اوصلها لكم احرصوا خليكوا اذكياء في ان انت لما تطلب اطلب حاجة ضخمة قوي واسأل المولى عز وجل بجوامع الدعاء يعني بدل ما تقول لربنا يا رب جوز بنتي ونجح ولدي واعمل كذا وسوي لي كذا وكرمني في كذا وكذا وتقعد تفنط الموضوع كله كده اطلب دعاء عام واطلب كل الخير كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك من الخير كله كان بيعلم أمنا عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين أنها تدعو دعاء جامع اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من كل خير شوف من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا الله دعاء جامع وكبير جدا ما شاء الله وفي رواية أبي داود والحاكم بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك حديث ثالث رواه مسلم عن أمنا عائشة أن النبي كان يقول في دعائه اللهم إني خد بالك بقى اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت كل حاجة وحشة عملتها مع إن لا ما عملتش حاجة وحشة لكن بيعلمنا بقى صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل حتى الحاجة اللي أنا ما عملتهاش يا رب أستعيذ بك من شرها يعني سبحان الله وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى أن النبي كان يدعو بهذا الدعاء ركزوا معاه بقى اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني لأن أنا ممكن أعمل ذنب وأنا مش واخد بالي إن هو ذنب وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ثم جمع النبي أصابعه إلا الإبهام وقال فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك الدعاء ده يجمع لكم الدنيا والآخرة نعيد الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني يبقى أنت كده جمعت لنفسك الدنيا والآخرة لكن من أعظم الأدعية التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء الجامع أنا عايزكم تحفظوا الدعاء الجامع اللي هو اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجيله إلى آخر هذا الدعاء الجميل ده دعاء جامع وجميل جدا جدا هتلاقوه موجود في صحيح الجامع للشيخ الألباني في المجلد الأول في حرف الألف سبحان الملك لكن في دعاء جميل قوي النبي بيقول لو دعيتوه مفيش أعظم من هذا الدعاء اللي هو إيه ورد فيه ثلاث أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال سلوا الله العافية فقال العباس فمكثت أياما يعني قعدت كم يوم ثم جئت إلى النبي مرة أخرى فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله جل وعلا فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة احفظوا الجملة دي اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة الحديث الثاني رواه أحمد والترمذي بسند صحيح عن معاذ بن رفاعة عن أبيه قال قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى رضي الله عنه وارضاه فقال قام فينا رسول الله تخيل أبو بكر وطلع المنبر بعد موت النبي عليه السلام فافتكر الكلام اللي كان بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم قال قام فينا رسول الله عام أول على المنبر ثم بكى يعني هو بيبكي لبكاء النبي ولأنه تذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال النبي سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية الله حديث الثالث رواه ابن ماجه بسند صحيح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من دعوة ركز معايا بقى ما من دعوة يدعو بها العبد افضل من اللهم اني اسالك المعافاة في الدنيا والاخرة تعالوا نجمع الثلاث احاديث دولت في دعاء واحد كده نقوم نقول بقى ايه اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة وهذا هو أفضل دعاء كان النبي يدل عليه الأمة ومعاه دعاء طبعا التثبيت طيب واللي مديون عليه فلوس كتير قوي وانتوا عارفين النهارده الله يكون في عون المسلمين جميعا ظروف الناس الاقتصاديه النهارده في انحدار لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى الناس مد... ناس كتيره جدا مديونه عليها ديون تعمل ايه رقم واحد انوي بصدق من قلبك يا رب لو رزقتني والله العظيم هسد الدين دوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري من أخذ أموال الناس يريد إرادة في القلب يريد أداءها أدى الله عز وجل عنهم وفي رواية أحمد والنسائي بسند صحيح ما من أحد يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد قضاؤه إلا أداه الله عنه في الدنيا طيب أأدي الدين برضو إزاي زائد النية بقى زائد النية في دعاء النبي دخل في يوم من الأيام المسجد لقى واحد صحابي مهموم وزعلان ومتضايق وتعبان مالك قال له دين علي يا رسول الله لا أستطيع له قضاء فإذا بالحبيب المصطفى نهر الرحمة صلى الله عليه وسلم بيقول له ألا أدلك على كلمات تقولها لو كان عليك مثل جبل صبير دين أدى الله عنك قال قلت بلى يا رسول الله قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك احفظوا الدعاء ده كتير من الناس مديون ربنا يفرج همهم يا رب العالمين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك وزي ما قلت لحضراتكم كل الموضوع حوالين مفاتيح دعاء جميلة ادعي لإخوانك ربنا يستجيب دعائك نفسك في ايه؟ نفسك تجوز وزميلك نفسه يتجوز قول يا رب جوزه بس بظهر الغيب ربنا يستجيب دعائك والملك يقول آمين ولك بمثل نفسك ربنا يشفيك قول يا رب اشفي فلان يا رب اشفي مرضى المسلمين الملك يقول آمين ولك بمثل عايز تنجح قول يا رب نجح زمايلي اللي في المدرسة ربنا يعني الملك يقول ايه اللهم آمين ولك بمثل فربنا ينجحك وينجحهم وهكذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ما دعاء المسلم لأخيه مستجاب بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل كان أبو الدرداء يقول إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم بيقول سبعين واحد من إخواني وأنا ساجد بدعي لهم وبسميهم بأسمائهم وكان محمد بن يوسف الأصفهاني يقول وأين مثل الأخ الصالح أهلك يقتسمون ميراثك ويتنعمون بما خلفت وهو منفرد بحزنك مهتم بما قدمت وما صرت إليه يدعو لك في ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الثرى وكان بعض السلف يقول الدعاء للأموات بمنزلة الهدية للأحياء فيدخل الملك على الميت ومعه طبق من نور عليه منديل من النور فيقول هذه هدية لك من عند أخيك فلان قال فيفرح الميت بتلك الدعوة كما يفرح الحي بالهدية لكن السؤال ايه اكتر دعاء كان النبي بيدعو بيه ايه اكتر دعاء كان النبي يدعوه ثلاث ادعية دي كانت اكتر ادعية كان النبي دايما يركز عليها صلى الله عليه وسلم ورد فيها ثلاث أحاديث الحديث الأولاني عند مسلم عن أنس كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دي تجمع لك دنيتك وآخرتك برضو زي الدعاء الثاني اللي علمه للصحابة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يبقى ده أول دعاء الدعاء الثاني عند الترمذي بسند صحيح عن شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك قالت كان أكثر دعائي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يبقى الدعاء الأولاني اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الدعاء الثاني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الدعاء الثالث كما عند البخاري ومسلم أن أمنا عائشة قالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا لما تقعد تدور على الثلاث أدعية دولت تلاقي فيها تجرد من الدنيا وإقبال على الآخرة اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أنا مش عايز يا رب أي حاجة من الدنيا سوى بس رزق يعني لقمة لقمة طقة طقة وجبة وجبة أنا مش عايز أكل غير يوم بيوم ومش عايز أكتر من كده الحاجة التانية عايز حاجة تجمع لي دنيتي وآخرتي يوم قايل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحاجة الثالثة أنا عايز الآخرة فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد بكده انتهينا من مفاتيح أبواب السماء ذكرنا 12 مفتاح من مفاتيح أبواب السماء ذكرنا أدعية تفريج الهم والكرب ذكرنا الدعاء بسم الله الأعظم ذكرنا الأدعية الجامعة ذكرنا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأجمل دعاء وأفضل دعاء وذكرنا الموضوع بشماله وكموله وبكماله وشموله بفضل الله سبحانه وتعالى بقي لنا ان احنا نقول الواجب اوعى تنسوا صيام اثنين وخميس اوعى تنسوا ركعتين قيام ليل قوموا في جوف الليل وادعوا ربنا يفرج همنا وهمكم يا رب العالمين ويسعد قلوبكم يا رب العالمين يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى اذكروا ربنا كتير احمدوا ربنا كتير كل دي ابواب مفاتيح مفاتيح بفضل الله سبحانه وتعالى القيام في جوف الليل الاخير بتفتح ابواب السماء الدعاء عند الافطار وانت صايم بيفتح ابواب السماء عند كل اذان وعند كل اقامه بتفتح ابواب السماء عند الدعاء لاخيك بظهر الغيب الدعاء مستجاب كلمه الحمد لله تفتح لها ابواب السماء يبقى صيام اثنين وخميس قيام ركعتين كل ليله قراءة جزء من القرآن كل يوم إن شاء الله والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي راجعين لكم عشان نتعايش مع إيميلاتكم ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور
بود ومحبة حباه ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعايش مع بعض الإيميلات الجميلة اللي جاية من حضراتكم آه الأخت آية من الجزائر بتقول أختي مريضة بالفشل الكلوي لا تصلي وإذا صلت يشتد مرضها فصارت تقول أن الصلاة تتعبها فبما تنصحها عايز أقول حاجة الصلاة عمرها ما كانت بتتعب حد واختي آية ربنا يا رب يحفظك ويشفي لك اختك ويشفي جميع مرضى المسلمين اللهم امين يا رب العالمين عايز اقول ان ان احنا محتاجين ان احنا لما نكون تعبانين ده احنا محتاجين اكتر ان احنا نرجع لربنا ونصلي ونسجد وندعي فهي من من رحمه الاسلام بقى من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا ان ما دام هي مش قادره تصلي وهي واقفه لانها مريضه صلي وهي قاعده مش قادرة تصلي وهي قاعدة تصلي وهي نايمة مفيش أي مشكلة خالص بالمرة مش قادرة تومئ بإن هي تحرك راسها بالركوع أو السجود تومئ بالعين فقط يعني إذا الأمر مفيش مشقة وهي نايمة كده ومسنودة كده ومفيش أي مشكلة خالص فقط تكون متوضية طب مش قادرة تتوضأ تتيمم شوف قد الرحمة الجميلة يبقى مش قادرة تتوضأ تتيمم مش قادرة تصلي وهي واقفة تصلي وهي قاعدة مش قادرة وهي قاعدة تصلي وهي نايمة مش قادرة تومئ براسها تومئ بعينيها أظن ما فيش أسهل ولا أيسر من كده بس ما تسيبش الصلاة مش قادرة تصلي كل صلاة وقتها اجمع ما بين الصلاة ما فيش أي مشكلة لظروف مرضها المهم اوعى تخلي أختك اوعى تخلي أختك تسيب الصلاة ربنا يا رب يتم شفاها على خير الأخت خديجة من ليبيا أنا حاسة إن قلبي في نفاق ومع هذا أخاف من ربي وأتمنى الخشوع في صلاتي فأرجو منك توضيح, توضيح ما يدور في قلبي عايز أقول لأختنا خديجة ربنا يحفظك إن شاء الله ويحشرك مع أمنا خديجة إن شاء الله في الجنة عايز أقول على فكرة ده إحساس طبيعي جدا جدا المؤمن عمره ما بيزكي نفسه المؤمن يعمل ويخاف والمنافق لا يعمل ويرجو فعايز أقول حاجة سيدنا الإمام ابن أبي مليك عفوا كان بيقول كما عند البخاري أدركت ثلاثين من أصحاب النبي منهم من أحد يرى نفسه على إيمان جبرائيل ولا ميكائيل بل كان كل واحد منهم يتهم نفسه بالنفاق تخيل حضرتك لما صحابي جليل ويقول أنا بتهم نفسي ده المنافق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه امير المؤمنين لما النبي ادى كشف باسماء المنافقين الذي نزل عليه من جبريل عليه السلام ان جبريل عليه السلام مل النبي وقال له اسماء المنافقين اللي عايشين وسط وسط الصحابه فالنبي عليه السلام راح ائتمن حذيفه بن اليمان ولذلك هو امين سر النبي صلى الله عليه وسلم راح مؤتمنه على اسماء المنافقين عمر بن الخطاب راح بيقول له سالتك بالله هل سماني لك رسول الله بيقول له هو النبي قال لك ان انا من المنافقين قال لا ولن ازكي احدا بعدك شوف ده وده عمر بن الخطاب وكما تعلم بقى الحديث الذي رواه مسلم لما حنظله قابل ابا بكر وقال له يا ابا بكر نافق حنظله قال وما ذاك قال نكون عند رسول الله فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين فإذا ما خرجنا من عند رسول الله وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجده في قلوبنا فقال أبو بكر أو أنك لا تجد ذلك قال أجل قال وأنا والله أجد ذلك يعني كأن أبو بكر بيقول وأنا كمان بتهم نفسي بالنفاق فلما راحوا للنبي عليه السلام تبسم النبي لما سمع تلك المقالة من حنظلة قال يا حنظلة لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات ولكن يا حنظلة ساعة وساعة إذا ساعة بيرتفع فيها الإيمان بالعمل الصالح وينخفض فيها الإيمان بالعمل الطالح أو ساعة من المباحات نستعين بها على فعل الطاعات والمعنيان صحيحا يبقى إذا كون الإنسان ينتهم نفسه بالتقصير أو أنه ممكن يكون منافق أو أو أو دي ظاهرة صحية جدا جدا لكن لا يصل الأمر إلى أن أقول لا خلاص بقى ده أنا منافق وأسيب العبادة لأن مفيش فايدة ما توصلنيش لمرحلة اليأس إنما ظاهرة صحية مش ان انا اقول ان انا منافق ظاهرة صحية ان انا ما زكيش نفسي ان انا ما اصابش بالعجب والكبر وال والفخر بعبادتي لان ده من محبطات الاعمال فدي ظاهرة صحية اخت خديجة ربنا يحفظك يا رب العالمين هل كل ما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم صحيح ان شاء الله كل ما جاء في البخاري ومسلم ان شاء الله صحيح الأستاذ فادي محمد نحن مجموعة من شباب المغرب العربي لاحظنا هجوما من الشي من شيعة المشرق على الفيسبوك من أجل نشر فكرهم الأسود فصرنا نقوم بالقرصنة الإلكترونية على هذه الصفحة ما شاء الله ونشر الدين الصحيح مع أننا لسنا دعاء ولا نفقه في الشريعة هل تجوز هذه العمليات؟ عايز أقول حاجة يا أستاذ فادي آه، القرصنة لا تجوز لا يجوز ان اي حد يعمل قرصنة على موقع واحد مسلم ولا يجوز لمسلم انه يعمل قرصنة على موقع واحد كافر لكن ان كان هذا الرجل يو- يعني ينشر فسادا على النت بحيث انه قد يؤثر على عقيدة المسلمين فان استطعت اتلاف هذه الصفحات او المواقع فاتلفها وجزاك الله خيرا لكن ما تاخدهاش وايه ونسرق الموقع ونسرق المساحة لأن في النهاية هيقولوا المسلمين بيسرقونا إنما أما أنا أفسد هذا المكان أو أفسد الصفحة دي أو أفسد الموقع ده بحيث إن هو لا يبث هذا الفساد فجزاك الله خيرا الأخ العياشي آه، عبد السلام من الجزائر إني أوسوس, أوسوس كثيرا في الصلاة والوضوء فبماذا تنصحني استعذ بالله من الشيطان الرجيم واستعن بالله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى وسوسة الشيطان الشيطان وظيفته إن هو يزهدك في العبادة ويعقدك في العبادة يعني أنت اتوضيت ف- وغسلت رجليك يقول لك لا ده انت ما غسلتش رجليك عيد الوضوء من جديد خد بالك مع انك انت ممكن تكتفي بغسل رجلين لا يقول لك عيد الوضوء من جديد او انت آه، اتوضيت و- و- و- واستنشقت يقول لك لا ده انت ما استنشقت فايه عيد الوضوء من جديد فانت لا تلتفت ركز في وضوءك واعتبر الوضوء عباده وهو فعلا كذلك عباده خد بالك وركز واذا الشيطان جالك قال لك انت ما فايه استعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلتفت وكذلك في الصلاه الأخت مريم من المغرب ما حكم الصلاة بدون إقامة إذا كنت أصلي وحدي بدون إمام لا حرج لا حرج أن أنت تصلي بلا إقامة إن شاء الله والصلاة صحيحة إياد الخضراء ما حكم المسح على الجوارب خلال الوضوء ومتى تجوز وهل هي لفترة معينة حكم المسح على الوج- على الجوارب أمر مشروع ورخصة أعطاها المولى عز وجل لنا همسح على الجوارب قد إيه للمقيم للمقيم يوم بليلة يعني خمس صلوات مش عايز أعدها خمس صلوات عارفين ليه هقول لكم ليه أنا قلت يوم بليلة ليه لأن العلماء والفقهاء قالوا إن إحنا بنبتدي المسح خدوا بالكم بنبتدي نحسب المدة مع أول مسح بعد لبس الجورب على وضوء يعني إيه أنا اتوضيت ولبست الجورب أو الشراب على وضوء حلو كده بيبتدي العداد بتاعي يعد من أول مرة أمسح أشرح لكم أكتر مثلا انا اتوضيت في آه، آه، قبل صلاه الظهر ولبست الجورب المفترض ان انا ليا كام صلاه ليا ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر صح كده ده الاصل لكن انا لسه ما نقضتش وضوئي فضلت محتفظ بوضوئي من الظهر لحد العشاء فاول مسحه مسحتها على الجورب في صلاه العشاء في الوضوء بتاع صلاه العشاء يبقى قدامي كام حاجه كده يبقى قدامي العشاء وال- والصبح والظهر والعصر والمغرب مع ان انا اصلا لبست الشراب امتى على الظهر لكن اضيف العصر والظهر وال- وال- الظهر والعصر والمغرب ليه قال لك لان انا اول مسحه كانت عند وقت ايه العشاء واضح كده الموضوع ده طيب ال- ال- ده بالنسبه للمقيم يوم بليله او عند بيحسب من اول مسحه طب والمسافر ثلاث ايام بلياليهم ثلاث ايام بايه بلياليهم انا اتوضيت زي ما قلت لكم ولم ينقض وضوئي ولم امسح على الجورب انا اتوضيت الظهر ولم امسح على الجورب الا ايه الا على اذان العشاء يبقى من اذان العشاء دوت قدامي 3 ايام للعشاء للعشاء اللي ايه اللي بعد 3 ايام وكل هذه الامور بفضل الله انا يمكن شرحها في آه، كتاب اللي هو ايه ال- ال- الفقه الميسر للمرأة المسلمة ده كتاب 1024 صفحة شارح فيه كل حاجة بفضل الله خاصة بموضوع الفقه سواء للرجال او للنساء ولكن زودت ابواب خاصة بالنساء عشان يكون آه، يعني فيها لان طبعا آه، المشاكل الفقه- الفقهية كثيرة جدا بالنسبة للنساء ربنا يحفظك يا رب العالمين فبيحتاجوا ان هم يعرفوا الاجوبة بتاعتها الاستاذ عبد الفتاح بماذا تنصح المسلمين الذين يجاورون المسجد ولا يحضرون صلاة الجماعة عايز اقول يا جماعة هو في ايه بعد الصلاة ده الصلاة عماد الدين من اقامها فقد اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين هو في ايه اكتر من إيه ان النبي اللي ربنا وصفه قال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال صل... وقال سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم وعن رغم ذلك قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت خد بالك أن أقيم الصلاة أو أن آمر بإقامة الصلاة ثم أترك رجلا يصلي بالناس ثم أغدو على أناس لا يصلون في المسجد يعني بيصلوا في بيوتهم هم مش تاركين الصلاة هم بس بيصلوا في البيوت شوف قد إيه فأحرق عليهم بيوتهم واحد يقول معقولة النبي يحرق عليهم النبي بيقول إيه لقد هممت انا ما عملتش ومش هعمل واضح من اللفظ بيقول لقد هممت عشان يوضح مدى عظم الجرم انت جنب المسجد وسامع الاذان ومش عايز تصلي في المسجد ليه واخد بالك لا لازم تروح تصلي في المسجد في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها مش خارجها رجال مش قد ايه لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا هؤلاء الرجال اللي ربنا وصفهم بالرجولة بجد أول ما يسمع الأذان على طول جري على المسجد يسمع أذان إيه ده هو من قبل الأذان بربع ساعة متوضي وقاعد منتظر والأفضل أن ي- يذهب إلى المسجد آه، حتى قبل الأذان أو بعد الأذان وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن من صلى لله أربعين يوما في جماعة في المسجد يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار وكان سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة كان يقول أدركت صلاة الجماعة خلف الإمام وأدرك فيها التكبيرة الأولى أربعين سنة خلف الإمام أربعين سنة مش أربعين يوم يعني سبحان الملك هل ال- المانيكير اللي هو المنكير بيبطل الوضوء حتى لو وضع بعد الوضوء لا هو المانيكير اللي هو طلاء الأظافر إذا وضع قبل الوضوء ثم توضأنا على المانيكير فالوضوء آه، غير صحيح والصلاة غير صحيحة ليه؟ لأن المانيكير ده عمل حائل بين وصول الماء إلى تلك الأماكن إنما حضرتك اتوضيتي وبعد ما اتوضيتي رحت حاطه المانيكير وقمت صليتي فالصلاه صحيحه لكن هيبقى عندك اشكاليه لو نقض الوضوء هل هتيجي بقى لكل صلاه تجيبي مزيل آه، طلاق الاظافر ثم تتوضئي ثم تضعي طلاق الاظافر انا اظن ممكن تحطيها في الاوقات اللي هي بيبقى الفاصل فيها طويل بمعنى وهي الاوقات التي يكون فيها موجود الزوج عشان تتزيني ليه يعني صلي ظهر عصر مغرب عشاء بعد العشاء مباشره حط المانيكير يبقى من باب التزين للزوج هو في الغالب الزوج مش هيكون موجود الا في الاوقات ديت بيكون موجود طول النهار في شغله رجع نام شويه قام صلي مغرب وعشاء او رجع على العشاء هيكون موجود من العشاء للفجر تزيني في الوقت دوت هو ده وقت التزين وحط المانيكير وقبل الفجر بنص ساعه قومي وازيل المانيكير واتوضي وصلي ركعتين كامل وصلي الفجر ربنا يبارك فيكي آه، الاخت صبرين من الجزائر عند قراءتي للقران اقرا بسرعه حتى أجد نفسي أكملت الصورة وتلك الصورة تعودت قراءتها لذلك أسهو فهل أؤجر عليها أم لا إن شاء الله تؤجري عليها وإن كان الأولى والأفضل إن إحنا لما نقرأ القرآن إن إحنا ننصت ده عند الاستماع فمن باب أولى إن إحنا نركز عند القراءة ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين السؤال اللي بعد كده الأخت وفاء أبي توفي ولم يصم ثلاث سنوات أخيرة من حياته لأنه كان مريضا بالسرطان ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب وعلمت أنه كان يجب عليه إخراج فيديو لكن لم يخرجها فهل أصوم عنه؟ لا يعني هو طالما هو كان مريض مرض شديد لا يرجى الشفاء فكان بيخرج الفدية المفروض فأنت حضرتك تخرجه عنه الفدية إن شاء الله وربنا يأجرك ويكرمك ويجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله والحقيقة لم يتبقى إلا ثلاث دقائق فبندعو في الثلاث دقائق كما تعودنا إني داع فأمنوا من قلوبكم اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا برحمتك يا رب العالمين نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أغث إخواننا في سوريا اللهم فرج هم إخواننا في سوريا اللهم إنهم جوع فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم وانصرهم على أعدائهم برحمتك يا رب العالمين اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمن المسلمين في أوطانهم وألف بين قلوب المسلمين وألف بين قلوب المسلمين اللهم اسقنا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ نظمأ بعدها أبدا واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة حباه ولحظة صفا ونقفل بدان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء ويا